أعدي الدنيا سكة سفر والعمر بيعدي اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي واما الشيطان يفتح ببان الكبر والوسواس اصغر في عين نفسك قوي تكبر في عين الناس السلام عليكم ورحمة الله الحقيقة أنا ال- الراجل اللي كتب الأغنية دي ربنا يبارك له لأنه لخص ال 30 أو ال 29 حلقة وأما الشيطان يفتح بيبان الكبر والوسواس اصغر في عين نفسك قوي تكبر في عين الناس يمكن أنا آخر الحلقة توقفنا امبارح عند قول أحد السلف الصالح اسمه عتبة ابن غزوان كان يقول اللهم إني أعوذ بك أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا مش مهم قوي انك انت تكون كبير جدا جدا جدا في عين نفسك انما انت في عين الناس قد كده لا وتبقى وحش قوي لما تكون في عين الله قد كده يعني لما بسمع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل السمين العظيم لا يأتي يوم القيامة ده سمين يعني حاجة كده مربربة وعظيم قوي لا يزن عند الله جناح بعوضة تخيل بقى الإنسان اللي الدنيا دي يحركها بريموت كنترول ساعة ما يفتح باب عربي تفتح له باب العربية تلاقي الدنيا كلها قامت وقفت والسماعات الجماعة عارفينهم ال body build دول والسماعات ورا بتجري وبتاع وقلق وقد يكون منحرف عن منهج الله وقد يكون عابد لصنم الأنا المتضخم في ذاته فإذا به يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله لا يزن يعني حاجة, حاجة توجع القلب حتى جناح البعوضة حتى البعوضة دي هو ما بيسويش وزنها هذا الإنسان ولذلك ندعو الله دائما إن احنا نكون في عيننا صغار قوي وعند ربنا كبار قوي أنا كنت توقفت معاكم بالأمس الحقيقة آه، أو أمس عند الجواب اللي بعته صديق يونس ابن عبيد يسأله في بعض المسائل ويسأله عن حاله يعني سأله شوية مسائل كده وقال له طيب حالك إيه فيونس ابن عبيد وعلى فكرة يونس ابن عبيد ده من اللي قالوا إني لأعد مئة خصلة من خصال الخير ما أعلم أن في نفسي واحدة منها الناس دي بجد كسرت كسرت صنم الأنا جعلوه جذاذا حتى من غير كبير ولا له أي وجود ما كانوش بيشوفوا نفسهم خالص فيونس بن عبيد قال له أتاني كتابك تريد مني أو تسألني أن أكتب إليك بما أنا عليه فأخبرك أنا هقول لك دلوقتي حالي ده كلام واحد مش شايف نفسه بأني عرضت على نفسي أن تحب للناس ما تحب لها وتكره لهم ما تكره لها فإذا هي من ذلك بعيدة ما هو الإنسان ما هو النبي قال كده قال حاجة مهمة قوي اللي صنم الأنا, الأنا عنده مش موجود خلاص سوف يحب للناس ما يحب لنفسه وسوف يكره للناس ما يكره لنفسه والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه وده مهم قوي لأنك لو شايف نفسك مش هتوافق إنك تحب للناس اللي بتحبه لنفسك لازم تكون مميز ولا هتكره للناس ما تكره لنفسك لازم تكون مميز فقال له فإذا هي من ذلك بعيدة مش عارفة تعمل كده خلاص ثم عرضت عليها مرة أخرى ترك ذكرهم إلا من خير يعني يا نفس ما تقعديش بقى تتريق على الناس وتنقضي بجنون في الناس وتشدي على الناس وتتهم الناس وانت شايفة نفسك أحسن حاجة وأعظم حاجة في العلم والدعوة والكورة والرياضة كل حاجة انت أعظم حاجة خلاص ثم عرضت عليها مرة أخرى ترك ذكرهم ترك ذكرهم إلا من خير فوجدت الصوم في اليوم الحار أيسر عليها من ذلك هذا أمري يا أخي والسلام ده اللي احنا كنا توقفنا عنده بس يمكن عشان الوقت خدنا كده قلته بسرعة يعني أنا هتوقف مع أبي عبيد بن الجراح أحد العشرة المبشرين بالجنة والعشرة المبشرين بالجنة تاريخهم يخليك تعرف ان انت ولا حاجة طب انا بقول ليه عشرة مبشرين بالجنة عشان دول خلاص داخلين الجنة وعلى الرغم من ذلك لما تتابع سيرتهم رضي الله عنهم وأرضاهم ما, ما تلاقيش عند واحد النبي قال له انت من اهل الجنة انه شايف نفسه خالص ده النبي قال له انت من اهل الجنة بس مش شايف نفسه فاكرين اهل بدر وقصة حاطب بن ابي بلتعه لما النبي صلى الله عليه وسلم حكى له حاطب بن بلتعة ابن أبي بلتعة اللي حصل في قصة أنه أخبر قريش القصة المعروفة يعني خلاص اللي يهمني قصة إيه بقى أنه قال رسول الله لما عمر أراد أن يضرب عنقه لا تفعل إنه قد شهد بدرا ولعل الله قد اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم مش دول خلاص كده وعلى الرغم من ذلك تلاقيهم زي ما عمر بن الخطاب مثلا قال على صهيب الرومي عارف قال ايه نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه مش شايف نفسه أبو عبيدة بن الجراح لما أم قوما في الصلاة فلما انصرف قال ما زال الشيطان بي آنفا حتى رأيت أن لي فضلا على من خلفي لا أؤم أبدا يعني ده صلى بالناس وبعد ما خرج من الجامع الشيطان جاله كده فهو نفسه حدثته كده إن أنا ليا فضل على الناس أنا الإمام أنا أحسن واحد في الجامع ده أنا اللي بيجي لي التلاتين ألف وأنا اللي بيجي لي المئة ألف وأنا اللي الدنيا بتتهد لما بكون موجود في مكان عشان تصلي ورايا قد تحدث نفس الإمام نفسه بهذا ممكن يتقال له كده جواه خاطر بالذات خد بالك يمكن الإنسان فينا زي ما كنت قلت قبل كده الحسن البصري لما يقول كفى بالمرء فتنة أن يشار إليه بالأصابع مشكلة الناس لما تخش تشوف الإمام جاي الجامع تلاقي كل الجامع راح باصص كده قلق قلق ساعتها ممكن من غير ما يشعر الوثن بتاع النفس ده يعلى قوي ويشوف نفسه إيه ويبتدي بقى يعمل مع الناس شغل بقى وينسى ايه من قام رمضان ايمانا واحتسابا الدنيا بتبوظ ما هو ده خبيث يا جماعه ده اللي احنا بنتكلم فيه ده ده خبيث الارض بتاعته نبتها بيساعد على نمو هذا الصنم في الانفس فهو شاف نفسه كده لانه الشيطان آآ آآ له فضل فسبحان الله اول ما حس بده قال لا أؤم ابدا انا الشيء بشيء يذكر افتكرت مرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه علشان أوريك عمر بن الخطاب كان أستاذا في فن التعامل مع النفس وهو برضه من العشرة المباشرين بالجنة ومن أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبو بكر الصديق في أمة محمد أفضل رجل في أمة محمد بعد أبي بكر الصديق هو عمر بن الخطاب ده الرجل الثاني بتاع الأمة يعني وعلى الرغم من ذلك يجمع الناس خلاص ينادي أمير المؤمنين أن اجتمعوا في المسجد يطلع على المنبر طبعا حشود الناس جت تسمع ده رئيس الجمهورية بالمنظوم المعاصر أو بالمنطوق المعاصر طالع على المنبر هيتكلم فتجد إن رئيس الجمهورية ده بمنطقنا المعاصر اللي هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع يعني تحفظي على ما أقوله الآن يطلع يقول لقد كنت أرعى الغنم لخالات لي من بني تميم نظير قبضة من شعير شكرا خلاص هذا بيان رئيس الجمهورية في هذا الوقت ونزل من على المنبر مشي فعبد الرحمن بن عوف قال له تعالى هنا يا أمير المؤمنين يعني انت جامع الناس دي كلها علشان تحكي لنا السي في بتاعتك قبل ما تبقى أمير المؤمنين زمان وانت صغير كنت بتعمل ايه فقال له عمر بن الخطاب يا عبد الرحمن بص ده لحق جاب وثن الأنا من جذوره ما ادالوش ال... ده ما سقاهوش ونبت له وطبل له وزمر له وكبره لا ده قال يا عبد الرحمن نفسي حدثتني أني أمير المؤمنين وليس بيني وبين الله أحد فأردت أن أعرفها قدرها لا يا جماعة والله يعني ساعات بيحصل لي حالة من حالات الزهق من نفسي لما بقعد أقرأ في سير السلف الصالح لأنه بيني وبينكم ممكن يجي للواحد وقاعد كده شوية آه أنا ها أنا اللي طالع في البرنامج أنا اللي بقول أنا الناس اللي بتسلم عليها في الشارع ما هو الناس أتعبوا الدعاة وفتنوا الدعاة بإيه؟ غصب عننا وغصب عن... بقول دي محبة ماشي بس صعب شوية بتوصل المحبة لدرجة إن يطلب من شيخ يمضي أوتوجراف ألاقي واحد الله يكرمك اكتب كلمة لابني بس في الأوتوجراف بتاعه هي محبة لا أنكرها بس ساعات هو ما بيعرفش بيعمل فيا أنا إيه يعني ساعات بيعمل لي قلق عند نفسي أنا استاهل ده أنا استاهل ده عبد الله بن مسعود لما مشي وراه ناس قال على ما تتبعوني ماشيين وراه ليه والله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما تبعني رجلان منكم ستر ربنا كبير ستر ربنا كبير بيستر فينا حاجات كتير لكن أحيانا نحن ننسى ستر الله علينا ويبتدي زي ما قلت لكم صنم الأنا يعلى جوانا أنا عايز أقول لكم أنه السلف الصالح كان واحد اسمه حمدون ابن أحمد عارف ليه احنا لما بنقعد نقرأ كلام السلف الصالح تحس ان قلبنا بيوجعنا نتأثر بيه قوي تحس انه كلام بياخدك من الدنيا ومن النفس ومن الذات ومن ومن التضخيم بتاع الذات اللي جواك ده ياخدك يحسسك بقيمتك عارفين ليه لأنهم حطموا حطموا صنم الأنا فلما قيل لحمدون بن أحمد ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا ده بيتكلم كمان على جيل محترم وكويس يعني مش بيتكلم على جيل ممكن الأمور تبقى فيه مختلطة على بعضها كده لا بيتكلم على جيل جيل واثق جيل متصل بالله جيل عارف قدر نفسه كويس قوي وجيل بيضغط على نفسه عشان تصغر قوي فلك أن تتخيل لما يسأل حمدون بن أحمد ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا عارف رد قال إيه قال كلام حلو أنا عجبني قوي وأتمنى أن يعجبك قال له لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن الله أكبر الله أكبر السلف لما تكلموا كانوا يتكلمون لكي يعزوا الله الإسلام بكلامهم ثم يبحثون عن نجاة يبحثون عن نجاة النفس يعني هو بيعتبر نفسه المنوط الأول بهذا الحديث إذا اتكلم عن التوبة بيتكلم عن نفسه إنه مقصر ومفرط و... وإنه مش ده الأحسن وإنه محتاج يكون أفضل من كده ونتكلم عن الكبر بيبقى قد كده ونتكلم عن النفاق يبقى مرعوب زي ابن أبي مليكة لما يقول أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه إنما يعني إحنا دلوقتي عموم الناس إلا من رحم الله ولا في دماغه فكرة النفاق دي أصلا مع أن قد نكون متلبسين بعلامات المنافق كلها لما النبي يقول إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ممكن تلاقي الواحد فينا أنا عن نفسي ممكن يكون فيها اتنين كده ولا ثلاثة من صفات المنافقين لكن ما بحسش ده مش شايف ده إنما هم كانوا بيتكلموا كده عايز الإسلام يبقى عزيز ونفسه تنجو نفسه ثم أن يرضي الله يبقى كلامه يريد به وجه الله سبحانه وتعالى طب أمال إيه بقى اللي حصل قال له إنما إحنا دلوقتي ده حمدون بن أحمد يعني حمدون بن أحمد لو جه شافنا إحنا وشاف الناس وأحوال الناس سواء داعية طالب علم رجل سياسي رجل اقتصادي طبيب أي مجال يعني أنا لا أخص أحدا بالذكر بعينه إنما أنت يمكن هتلاحظ إن أنا شوية بدوس على نفسي وعلى بعض إخواني من الدعاء لأنه الحقيقة إحنا الأخطر إحنا الأخطر لما يفسد الداعية لما ينتكس الداعية جيش جرار وراه من الناس وتلاقي الناس طلعت من الجحور المبغضين لدين الله جل وعلا يبتدوا يحطموا الدعوة في شخص الداعية ويريدون أن يضربوا الرموز لأن الرموز لم تلتفت إلى نفسها ما خدتش بالها من نفسها الرمز اللي هو الداعية الرمز العالم الرمز الشيخ الرمز ما خدش باله من نفسه فساعات يعمل حاجة عجيبة الشكل تستدعي أن يقول الناس اتفرج ادي يا سيدي اهو باللغة بقى العامية الدرجة بيتقرنن ده مغرور جدا ده احنا بنكلمه في التليفون مش عايز يرد ده احنا بندعوه بيتنك علينا قوي ده احنا مش عارف بنقول له ايه يشترط علينا نحط له لوحة في كل مكان في الدنيا كلها عشان نعرف الناس ده بيحصل فعلا والناس بتتكلم في ده فعلا لأنه بدأوا يشعروا أن الدعاة بعضهم خد سكة النجوم بتوع الكورة وبتوع التمثيل خد السكة دي طبعا إن شاء الله يكون الدعاء أفضل وأسأل الله ذلك وأن يهدي الله الجميع لكن عايز أقول إن أنا بتكلم دايما أنا بقرص على نفسي أنا شوية وأنا معني لنفسي بهذا الكلام زي ما قلنا في البداية أنه البرنامج ما هوش برنامج آآ آآ يعني ترقيق مشاعر وشوية بكاء أو لا ده برنامج يعني بنكبر بقى العقول شوية ونعرف حجم نفسنا ونعرف ان احنا اللي وصلنا له ده زي ما هنشوف من فضل الله جل وعلا علينا طيب حمدون بن أحمد قال له احنا دلوقتي بنتكلم ليه بقى قال أما نحن نتكلم لعز النفوس يعني الآن هتطلع بقى أعمل برنامج أو أكتب مقالة أو آه مثلا أكون باخد قرار في مكان ما محتاج أن الناس تشاور تقول لك يا سلام نعم الخطبة نعم المقال نعم الرأي أجمل فتوى يا ده ما حصلش يا ده نحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق وشتان شتان بين اللي بيتكلم عشان يرضي ربنا وبين اللي بيتكلم عشان يرضي الخلق شتان بين اللي يتكلم عشان ينجي نفسه والناس وبين اللي بيدور على عزة نفسه عشان تطلع وتظهر قدام الناس يعني دي صفات واحد بيتكلم خلاص شايف نفسه لا مش شايف نفسه هو يعني يعني صغير بيعتبر نفسه صغير قوي وهو بيتكلم الكلام ده يا أخي حينما يرتفع صنم الأنا في قلبك تذكر جيدا قول الله تبارك وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء افتكر كده كويس وافتكر قول الله جل وعلا في سورة النساء ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم أنا أنا أنا أنا أنا هو ده هو ده ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم حقيقة أمهر واحد يعمل برامج كمبيوتر أنا أمهر واحد يعرف يقول خطبة على منبر أنا أمهر واحد يكتشف مش عارف إيه أنا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ليس لأحدنا فضل على الإطلاق فيما هو فيه يعني حسن البصري يقول لولا ستر الله علينا لبصق الناس علينا ياه لو ربنا مش بيسترنا الناس تبصق على وجوهنا يبقى ما فيه أنت من المال والحظوة مالكش فضل اللي فيه أنت من الشهرة وحب الناس مالكش فضل ساعات كده أنت مثلا يعني لما تلاقي واحد مشهور وليكن لعيب كورة أبو تريكة مثلا ده لعيب كورة خلاص ناس بتحبه جدا هل له فضل في هذا؟ لا ولذلك أنا أشعر بقدر المستطاع وأسأل الله أن يطهر قلبه من مسألة أنه يشوف نفسه في كل مجال بقى تلاقي ده وأنا بتكلم بالذات يمكن عن الملتزمين من من لعيبة الكورة أو حاجة يعني في أي مجال طبعا في الرياضة في السياسة في الاقتصاد في الصحافة في كل حتة يبقى اللي انت فيه من الشهرة مالكش فيه فضل اللي انت فيه من قبول الخلق لك برضه مالكش فيه فضل يعني ساعات تلاقي واحد ودي من مفارقات الدنيا سبحان الله يطلع عالم جليل على الفضائيات لا يحظى بالقبول ده مع انه بيكسر الدنيا بعلمه عنده علم يبلع 30 فضائية ويطلع واحد زي حالاتنا احنا كلشن كان زي ما بيقولوا وتلاقي بقى له قبول على الشاشة والناس بتحبه والناس تسلم عليه في الشارع هل تفتكر ان انت انا بكلم بقى انا والامثالي لينا فضل في ده لو الموضوع بالعلم احنا نتركن على جنب في اي جحر خن كده نخش فيه ده لو الموضوع بالعلم انما الموضوع كله هو فضل الله جل وعلا طيب بيجي منين الأنا بتطلع بتطلع جوانا ليه علشان الواحد بيشوف الذات بعين العظمة في حديث مرسل صحيح أم المؤمنين عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو أكلت يا نبي الله متكئا كان أهون عليك فأحنى جبهته صلى الله عليه وسلم حتى كاد يمس الأرض وقال بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد إشارة رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعتك نفسك إنك أنت تشوف إن ده مش وضعك وساعات بيحصل ممكن نروح لناس أنت متعود طول عمرك تقعد على سفرة فاللي يحصل إن الناس اللي أنت رايح لهم ظروفهم ما عندهمش سفره فساعات أنا كده تعلى جواك بأي شكل تلاقي الناس بتضطر تكلفها فوق طاقتها تستلف ترابيزة من جيران عشان تقعدها بشكل معين لا إنما في هذه اللحظة خلاص اكسر ده واقعد على الأرض اكسر ده واقعد على الأرض اكسر الصنم ده واقعد على الأرض أنت مش أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم بل هو القدوة الحسنة بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه يبقى آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد بل لما ترتعد فرائس رجل أتى راجل جاي من آخر الدين عايز يشوف مين ده اللي غير الكون حينما بعث ما هو النبي صلى الله عليه وسلم الكون ده كله اتغير ببعثته الموازين اتقلبت وعايز أقول مش اتقلبت أنا آسف بقى الموازين اتعدلت كانت مقلوبة وتعادلت الحقيقة ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالراجل جاي بيكلم النبي تخيل بقى أنا عايز أديك مثال بسيط لما تيجي تقابل شيخ من المشايخ الكبار الذين يعني يملأ صيتهم أرجاء المعمورة وأول مثلا لما تلاقي نفسك عمال بقالك ست شهور ترن على الموبايل بتاعه أو تليفون البيت ولا مجيب لانشغاله أو يعني إنما فجأة رد عليك عارف بيحصل لك إيه؟ بيحصل لك أنا, حس... أنا حسيت ده زمان كنت لما اقعد ادور على مشايخنا الكبار ونفسي ومنى عيني بس اسلم عليه ولا اساله حاجه اول ما يقول كده السلام عليكم الاقي قلبي ده تك تك تك تك تك تك تك عارف انا بكلم شخصيه عالم جليل يعرفه الناس وقد ملأ الارض بعلمه فما بالك حينما تاتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعك يبقى عامل ازاي يعني ده ساعات بنعدي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وانت رايح تسلم بتلاقي نفسك مش عارف تعمل ايه يعني عايز عايز عايز تقعد هنا بتحسد الضابط السعودي اللي واقف حرس على قبر النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا سلام لو انا واخد وردية من الراجل ده ومش عايز حاجة غير ان انا اكل واشرب بس مش عايز حاجة من الدنيا انا اكون حارس لقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في قبره فما بالك وهو حي فالراجل جاي عشان يقابل النبي فارتعدت فرائصه فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له شويش هون عليك تقلقش إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة اللحم المشوي المملح ده اللي بي... بيعلقوه كده بعد ما يملحوه شوية يبتدوا يشوه إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة مين اللي بيتكلم ده خالد عبد الله الشيخ فلان الضابط العلاني الذي يقول هذه الكلمات رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد يا أخي الفاضل تشعر أن النبي بيبعت لك رسالة اضغط على نفسك ما تشوفهاش ما تعلاش ما تنتفخش ما تتضخمش ما تبقاش قد البالونة ها يا أرض تهدم عليك قدي زي ما هنشوف لا لا ولذلك المرأة الكافرة تمر فتجد النبي صلى الله عليه وسلم يجلس قالت انظروا يجلس كما يجلس العبد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهل هناك أعبد مني لله في حد أعبد مني لله سبحانه وتعالى كل المواقف دي تستحق منا وقفة مشوارنا مع وثن الأنذة طويل يعني إن أحيانا الله يمكن يمكن نعدي بره رمضان عشان نتكلم في وثن الأنذة لأنه عامل لنا مصيبة في حياتنا الحقيقة يا جماعة صدقوني يعني أحد أسباب فتنة المرء الرئيسية أحد أسباب انتكاس الناس عن منهج الله سبحانه وتعالى أحد أسباب رؤية الذات هو وثن الأنا اللي بنتكلم عنه والذي لا يلتفت إليه كثير من الناس والأنا ده هيوديك تبقى أنا شايف نفسك كبير بقى كبير وتتكبر كمان لا يزال الرجل كما في صحيح الجامع يذهب بنفسه يرتفع بها يتكبر يعني إيه؟ يعني بيعظم الصنم اللي جواه كل يوم يعظم فيه فالصنم يكبر يكبر يكبر حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم يفضل الإنسان فينا يعظم نفسه على طول أنا اللي عملت كذا أنا أنا أنا أنا ودي كلمات مين؟ دي كلمات فرعون وكلمات قارون هم اللي قالوا الكلام ده أنا أقعد مع ده أنا أكلم ده أنا أعتذر لده أنا أناسب ده أنا أنا أنا أنا لا حاجة متعبة يعني فرغت بيوتنا من الإيمان الحقيقي خلتنا بنعيش في خواء إيماني في فراغ بنصلي وبنصوم وبنحج وبنعتمر نحاول نلتزم وناجحين في شغلنا جدا بس مع كل ده شايفين الأنا عشان كده الزواج الزواج مقاييسه باظت بسبب الأنا والعمل مقاييسه باظت بسبب الأنا يتخيل واحد يتقدم لعمل شريف يدر عليه مالا حلالا لكن هو شايف نفسه عظيم ده مش من مستواي أنا اشتغل بألف جنيه في الشهر أنا اشتغل عند فلان اللي كان أبوه من عشرين سنة شحات وكان بيجي ياخد من أبويا مش الكلام ده بيتقال في مجتمعنا واللي هو كلام غريب وجديد على مسامعنا ده واقع وإن إن لم نحسن التعامل مع الواقع وظللنا نطير بأجنحتنا في آفاق الأحلام والأماني الواهمة والوعود الكاذبة عمرنا ما هنبص لنفسنا أبدا ونوزنها صح أنا مش بتكلم عن الميزان بتاع 100 كيلو و80 كيلو بتكلم عن ميزان النفس ممكن تلاقي نفسك يعني تأنف تاكل مع ده وتشرب مع ده وتناسب ده وتقعد تذاكر مع ده وتدرس لده وتشتغل عند ده تأنف لكن لو جيت اتوزنت تلاقي نفسك ولا حاجة ولا حاجة ولا تسوي أي حاجة بل بالعكس يعني تجد شعار الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم هتشوفه يوم القيامة عشان تعرف الفارق الكبير لما شفت نفسك أنا واحد تاني ممكن يعني ما كانتش الدنيا بتبص له ولا تعتبره خالص خالص لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن واحد أنت شايف نفسك أعظم منه قوي النبي يقول لك رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو جه ما جاش ولا فارق معانا جه العزومة غاب مرض ما حدش يعرف حاجة عنه مدفوع بالأبواب مش عارف يخش حد السلام عليكم ايه قول له مش راضيين ها لو أقسم على الله لأبره شايف الفرق وللحديث بقية بمشيئة الله في ليلة غد أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يزيدنا علما إنه ولي ذلك والقادر عليه ودمتم في حفظ الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعدي مين قال الدنيا سكة سفر والعمر بيعدي اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي واما الشيطان يفتح ببال الكبر والوسواس اصغر في عين نفسك قوي تكبر في عين الناس